الدعوة أمل يهديه طبيب عيادتنا
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أحييكم آه، النهاردة الحقيقة عايزين نتكلم على موضوع آه، طالما بيقلق ناس كتير جدا وبيصيب بعض الناس بالتوتر الانفعالي الشديد ألا وهو زيادة ضغط المخ وده مختلف عن زيادة ضغط الدم عشان الناس ما تربطش ما بين ده وما بين ده زيادة ضغط المخ ده بنسميه آه، ال increased intracranial pressure ده نسميه ضغط حميد او غير حميد والمسمى الحقيقه ده ما هواش آه، يعني سليم قوي لان الضغط الحميد ده لما بيزيد لفترات طويله بيعمل آه، تاثيرات على عصب العين او على بعض المراكز في المخ وبتعمل مشكله تانية آه، ضغط المخ اللي بنسميه ضغط حميد ده هو زياده في ضغط السائل المحيط بالمخ واللي داخل جوه بطينات المخ الضغط ده آه، ليه مستوى معين لما بيرتفع عنه بيبدأ يعمل لي أول حاجة ارتشاح في عصب العين لو زاد عن مستوى معين يعني هو آه، من 14 لحد 22 مسموح بيه وأحيانا لحد 20 أو 18 عند بعض الناس لكن بدون مثلا من 14 لحد 28 وده ليه درجة آه، ليه طريقة في القياس والدرجة بتاعته غير زي ما قلنا غير ضغط الدم لما بيزيد عن كده بيبدأ يعمل ارتشاح في عصب العين وارتشاح عصب العين بيبان ازاي يبان المرض بيشتكي من صداع بشكل احيانا مستمر واحيانا متقطع واكثر حاجة بتخصص الصداع ده او تخصص الصداع ده ان هو بيجي مع الصحيان من النوم يعني الواحد يصحى من النوم فجأة يلاقي عنده صداع احيانا الصداع يصحيه نفسه من النوم طيب الحاجة التانية لما بيبقى آه، حصل ارتشاح في عصب العين يبدأ المريض يشتكي بزغللة في العين وأحيانا عدم وضوح الرؤية وأحيانا تانية يبدأ يفقد جزء من مجال الإبصار بتاعه اللي هو إيه لو أنا بص قدامي كده ببقى شايف على الجنبين يمين وشمال الصورة شايفها لكن مش واضحة بالتفاصيل لما الواحد يبدأ يفقد جزء من مجال الإبصار بتاعه بيبان المنطقة اللي في الجنب دي منطقة سودة زي ستارة سودة كده محطوطة وأحيانا الواحد ممكن يمشي ومبقاش واخد باله قوي يخبط في حاجة ومش واخد باله ولأنه ما شافهاش مش لأنه متعمد يخبط فيها أو آه لأنه مش متزن هي الفكرة إن هو مبقاش شايفها لأن المكان ده بالنسبة له ضلمة طيب لما بيحصل زيادة في ضغط آه السائل اللي حوالين المخ ده وبيحصل ارتشاح في عصب العين لو المريض فضل متجاهل هذا الموضوع شوية بشوية بيحصل ضمور في ألياف عصب العين واحدة بواحدة حتى بعد كده لو اضطرينا نعمل له عملية عشان نزيل موضوع الضغط ده وعصب العين حصل فيه جزء من الضمور الضمور ده جزء منه بتصلح وجزء لا رغم ان احنا شلنا الضغط اللي عامل القصة دي طيب ايه الاسباب اللي تخلي ضغط السائل بتاع المخ ده يعلى الحقيقة في نوع بيسموه idiopathic اللي هو مش معروف السبب بيحصل لوحده كده وفي أسباب تانية أو حاجات تانية بيربطوها بحدوث زيادة ضغط السائل ده ويقولوا هي السبب لكن مش كل الناس بيحصل لهم هي personal varieties اختلافات شخصية بين كل واحد والتاني لما ياخد بعض الأدوية المعينة بيحصل انسداد في مجرى السائل ده أو مجرى امتصاصه من الأغشية المحيطة للمخ بيبدأ يتراكم هذا السائل جوه يعمل زيادة في ضغط السائل طيب آه مثلا للأدوية دي كده زي حومن الحمل أحيانا آه الحساسية لبعض الأدوية زي السلفة مثلا أحيان تانية آه الخبطات البسيطة المتكررة للرأس أحيان تالتة زي ما قلنا من غير أي سبب واضح في بعض الناس بتاخد كميات فيتامينز بشكل زيادة يعني ممكن ياخد بدل الموصوف فيه ليه ان هو ياخد كبسولة في اليوم بياخد كبسولتين او ثلاثة احيانا لما الواحد بياخد جرعات كبيرة من الفيتامينات بشكل مستمر بتعمل انسداد في مجرى السائل ده احيانا تانية زي ما قلنا بيحصل بعد سخونية يعني حد يحصل له سخونية فترة طويلة ترتفع درجة الحرارة قوي يبدأ السائل ده يحصل فيه ترسبات لبعض البروتينات جوه ويبدأ يترسب في الأغشية المحيطة للمخ يقفل مجرى انسداد السائل مجرى آه، امتصاص السائل ده والانسداد يحصل يوم يزيد ضغط السائل كل ده في الاخر بيصب فيه اول حاجه تاثر عصب العين طيب بعد عصب العين بيحصل ايه بيحصل ضغط على مراكز جذع المخ معنا اتصال معنا ايمان اتفضلي ايوه لو سمحت بقول لك إيه يا دكتور لو سمحت اتفضلي يا فندم.
آه انا دايما بح- بشتكي من حكايه فقدان تواجد خرافي كده
اه بتوصل معايا لدرجه ان ساعات ما اقدرش اسيطر على اعصابي ودي بتتكرر معايا كتير ساعات بتخليني افقد توازني تماما اكون اقدر أس- ما اسيطرش على اعصابي ابقى ماشيه ماشيه في طريق تاني كده يعني الحكايه دي اتكررت معايا كتير ده لما تصحي من النوم ولا فجاه كده لا بالعكس مجرد ما اكل تلاقيني احس ان انا بفقد التوازن كده مجرد ما انا في أنا عندك الم في باكل رقبتك ولا حاجه نعم في الم في الرقبه
في ساعات بيجي لي صداع بالرقبه الصداع لما بيجي لي بيجي لي بالرقبه لا الم في الرقبه بالاكتاف بالدراعات كده غير موضوع غلط التوازن لا مفيش الم في الرقبه هو لما بيجي لي صداع بحس بالم آه، صداع ماسك رقبتي كده من ورا حضرتك عندك كام بس سنه وعملت نعم عندك كام سنه
عندي 35 طيب حاضر
وحكايه ال- الشتات ديت ساعات لما مثلا لما اكون قاعده وقايمه مره واحده فجاه افقد توازني تماما لدرجه ان انا ما اقدرش اتحرك من مطرحي ولدرجه كمان إن عينيا اتغمط ما اقدرش أ- أ- ما اشوفش نهائي طيب حاضر يا جماعة، حاضر ماشي
معنا اتصال الو السلام عليكم الو الو يا ام كريم اتفضلي حضرتك من فضلك يا دكتور انا اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت لك ان انا عندي طفل صغير فيه فتحه كانت مش ممكن تعلي صوتك شويه نعم علي صوتك لو سمحت شويه من فضلك اتصلت قبل كده بحضرتك قلت لك ان انا عندي طفل صغير فيه الفتحه تعتبر مش مش واضحه خالص في الجمجمه مولدها مش واضحه خالص فحضرتك قلت لي تابعيه عند الدكتور فدلوقتي انا تابعته وقال لي الدكتور قال لي نموه كويس ودلوقتي عنده خمس شهور اصبح الشيء عادي دلوقتي طبيعي ولا انتني متابعه ممكن يحصل له اي حاجه بعد كده ما انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده احنا بيهمنا قوي في اي مريض المتابعه بتاعته وهل في الاطفال في تاخر في درجات النمو بتاعهم ولا لا مفيش تاخر مش حاجه بتقلق هو انا هنتني متابعه طول ما فتره النمو بتاعه اه طبعا لازم هتتابعيه طول فتره النمو على الاقل مثلا كل شهر مره او كل شهرين او كل ثلاثه وفي النص لو استجد حاجه لكن في العادي كده بنتابعه مثلا كل شهر او كل شهرين
كل شهر كل متابعه ونشوف ممكن يحصل اي حاجه بالظبط حضرتك هو كده يعتبر مش طبيعي يا دكتور لا مش طبيعي ليه في فروقات شخصيه بين الناس وبعضيها يعني في طفل بتكون حجم راسه نفسه صغير في ناس تانية حجم راسها كبير في ناس يعني بتبقى فروقات بين الناس وبعضيها يعني ممكن ان شاء الله لو مفيهوش حاجه يبقى عادي ما فيهاش اي عادي حاجة.
جدا ولا حاجه ماشي محدش يقول.
آه، يمكن احنا لما بنتكلم على موضوع زيادة ضغط السائل بتاع المخ آه، وقلنا اول حاجة اللي بيسموه ال idiopathic intracranial hypertension او idiopathic intracranial pressure اللي هو ضغط السائل الحميد اللي هو ده وصفه كده طيب في احيان تانية في عندي اسباب واضحة قوي لزيادة ضغط آه، المخ وده بيبقى اثر حاجة جدت او اضيفت الى داخل الجمجمه فادت الى زياده الضغط ده مثلا آه، حدوث الاورام مثلا حدوث نزيف في المخ مثلا حدوث كسر في عظم الجمجمه ودخول العظم ده داخل الجمجمه ويبدا يضغط على المخ ويعمل لي ضغط موضعي يؤدي الى ضغط عام ال- الحاجات دي كلها بتبقى فروقات بين كل حاله والتانيه والتعامل معاها مختلف من كل حاجه غير التانيه احيان تانية لما بيحصل آه، جلطة كبيرة في فص كبير من المخ ممكن يحصل فيه ارتشاح حواليه ويعمل لي برضو ضغط في داخل الجمجمة ويعمل لي ضغط على جذع المخ احيانا الكلام ده كله ما هواش موضوعنا احنا في موضوعنا اللي هو الضغط السائل بس طيب آه، لما بنقول الاسباب ان تبقى حساسيه من بعض الادويه معنا اتصال
الو السلام عليكم عليكم السلام عليكم ايوه يا دكتور
اتفضل حضرتك آه، انا كان عندي موضوع زياده ضغط ال- المخ ده من من فتره بقالي سنتين آه، بس اتعالجت م- منه يعني كنت باخد سيراميكس وعملت مره بذل نخاع تمام بس بس انا بسال آه، الموضوع ده ممكن يرجع تاني او لو حصل حمل ممكن يزيد الموضوع تاني مع الحمل هو الحمد لله مدة مدة السنتين ما حصلش اي حاجة خالص طيب تمام كويس آه، عايزة اتأكد بس عشان انا خايفة من ال- لو حصل حمل ان الموضوع يزيد معايا او يرجع تاني هو آه، احيانا بيزيد مع الحمل واحيانا بيزيد كمان مع تناول آه، راس مال الحمل لكن بيهمني جدا ان حضرتك بتتابعي كل فتره كده ممكن تعملي فحص قاعين ده بيقول لك المؤشرات ماشيه ازاي
هو الحمد لله بعمل كل فتره ما بيحصلش حاجه بس وانا قلقانه بس من الحمل ان ممكن يحصل معاه تاني او ان هو ايه اللي بيخلي الحاجات دي ان هو يرجع تاني الموضوع يرجع تاني طيب حاجه بحضرتك حاضر طب.
معنا اتصال اخر اتفضل الوقت فاطمه اتفضل حضرتك ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله
آم، حضرتك آه، انا بحس بتنميل في دراعي اليمين والشمال و- ودايما رجلي اليمين بتبقى واقفه
ماله قد ايه
آم، انا بقالي كتير بعاني من وجع رجليا و- ويعني وظهري تعبني لكن الاسبوع ده بس يعني اول مره احس بوجع في ايديا والتنميل ده ومش قادره اعمل اي حاجه في الم في الرقبه ولا حاجه لا مش ألم خالص في في رقبتي ولا بيجيلي صداع هو الوجع دايما في الفقرات الأخيرة في ظهري
طيب حاضر آه زي ما قلنا موضوع الأسباب اللي بتؤدي لزيادة ضغط السائل اللي حوالين المخ ده أهم حاجة فيها زي ما قلنا معظم الأدوية ثم في عوامل بقى مساعدة بتحصل أكتر عند الستات ألا وهي زيادة الوزن دي حاجة الحاجة التانية زيادة نسب الدهون في الدم وبرضه ده معظمه عند الستات مش عند الرجاله قوي عند الرجال نسب قليله ده اتنين رقم ثلاثة بيحصل حاجة اسمها تصلب شرايين كتير جدا عند الناس اللي وزنهم زيادة وعندهم دهون في آه، الدم لما بيحصل نوع من تصلب الشرايين ده بيحصل نوع من ترسب بعض البروتينات في السائل ده وتعمل نفس الكلام آه، الناس اللي عندها سكر ومش مظبوط الناس اللي عندها ضغط ومش منتظم اللي هي بعض الأمراض المزمنة اللي بتاخد علاج بشكل مستمر نفس الكلام لبعض أمراض الكلى وهكذا آه، الحاجة التانية الحساسية من بعض الأدوية يعني ممكن مبقاش عندي آه، حساسية من الأدوية ويحصل لي من الأدوية اللي قلنا عليها أو يكون عندي حساسية من دواء معين فاخده ويحصل لي كده وأشهر الحاجات دي هي السلفة طيب آه، إزاي بنشخص الحكاية دي بنشخصها في حاجتين الحقيقة الأول آه، اعراض بيشتكي بها المريض فاديني اشتباه ان عنده كذا ثم آه، بنعمل فحص قاعين يبان اكتشاف في عصب العين ده اول حاجه في التشخيص مع الاتصال استاذ محمد اتفضل
السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ايوه انا صاحبي يا دكتور وبركاته. آه، اتفضل حضرتك انا والدتي عندها الم في ال- في الجنب الشمال في راسها من فوق كده اه بتقول زنه زنه فرط
ماله قد ايه وده ليه ليه آه، علاقه بالمخ والاعصاب يعني احنا وديناها عند الدكتور اذن قال لها اعملي ضغط آه، اذن واعملي نغمه رنين وعملنا كل ده وطلع وعملنا كويس علاج و- والم في ست شهور
امم فيا ترى ولا ما- فالعلاج مش جايب نتيجه خالص فليه مو... ليه علاقه بالمخ والاعصاب اه طبعا
طب آه، يعني ايه الحل نعمل ايه على الخطوات اللي نعملها
طيب حاول لحضرتك حاضر ماشي شكرا
مع الاتصال الاخر اتفضل ايمان اتفضلي السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
آه، لو سمحت يا دكتور انا عندي مشكله بعاني منها دلوقتي داخله على تقريبا سنتين عندي آه، يعني مثلا طول اليوم ببقى مش حاسه بالامر ده بس لما باجي انام في نبض بيشتغل في في مخي يعني بحس بحاجه بتنبض كده زي كان تكتكه ساعه او زي المنبه بس بتعمل صوت كده زي كان عرق بينبض يعني فكشفت عن الدكتور بتاع مخ واعصاب قال لي في عندي صداع شقيق وده ملازم ليا على طول ودايما بقى- ما عندي خلل في التوازن كده الحكايه دي بتحصل مع الانفعال نعم اه بيحصل مع الانفعال بس اللي هي ال- النبض ده بيجي لي على طول اول ما ابتدي انام عندي خلل في النوم دايما
تمام بتنامي حضرتك ساعات كفايه لا مش بنام كفايه برضو ده بي من سبب ال- النبض ده مش بي- بخليني دا- يعني دريانه بكل اللي حواليا وحاسه ب- باي حاجه بتحصل جنبي واي حاجه نسيها من زمان بفتكرها عن دلوقتي يعني اللي انا هنام فيه
طيب حاضر شكرا يا دكتور.
حاضر. معنا اتصال اخر
أيوة، معنا مساعد أيوة، اتفضل دكتور.
حضرتك
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا عندي رقبتي وجعاني من فتره كده حوالي 15 يوم تمام
و- وبعد كده الوجع نزل بين كتافي تمام وبعد كده مسك دلوقتي ماسكني في دراعي وجع جامد جدا
طيب ما ده حضرتك مشكلته كلها في فقرات الرقبه
نعم دي المشكله كلها بتبقى في فقرات الرقبه
مشكله في الرقبه ايوه بيبقى حضرتك طب يعني- محتاجه تعملي اشعه رنين على فقرات الرقبه بيوضح سبب رنين؟
الالم ده ايه اه شعرين على فقرات الرقبه ايوه
ماشي طب و... طب حضرتك آه، يعني اعرف عنوان العياده بتاعت حضرتك اجي لك طيب في كنترول حضرتك خد التليفون مع الاستاذ محمد اتفضل
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ محمد
بقول لحضرتك ايه يا دكتور اتفضل
انا سا- ساعات كده ب- بميل كده في الارض واقوم مره واحده احس نفسي ان انا دخت
تمام
وساعات كتيره يعني ممكن اي حد يقول لي حاجه بنساها مم. عندك كم سنه يا استاذ محمد؟
انا عندي 22
بتدخن؟
لا ما بدخنش اي حاجه
بقالك قد ايه بتشتكي يا استاذ محمد كده؟
ايه بقالك قد ايه بتشتكي من الحكايه دي؟
بقالي فتره كده بس انا ما رحتش لدكتور ولا اي حاجه
طيب يا استاذ محمد هو نصيحه لحضرتك يعني في السن الصغير ده ان حضرتك تلعب شويه رياضه كل يوم من نص ساعه لساعه وابدا بتدريج خمس دقائق ثم 10 دقائق لحد توصل ساعه في اليوم. الكلام ده هيحسن لك موضوع الدوخه او عدم الاتزان اللي بتحصل لما تكون مايل لقدام وفجاه تقوم او موضوع الذاكره والنسيان. ده ابسط حاجه لتحسين الدوره الدمويه المخيه انك تلعب شويه رياضه. آم، يعني ممكن نجاوب على بعض الأسئلة آه، إمام بتقول عندها فقدان توازن ولما تقوم فجأة بتحس إن كأن آه، الدنيا سودت في عينيها ومبقاش شايفة وممكن عينها تغمض كمان والحكاية دي بيبقى امبالانس ما بين عدم آه، تناسق ما بين العصب السمبثاوي والباراسمبثاوي إن يعمل انقباض في الشرايين اللي بتودي الدم للمخ الحكايه دي بتخلي الدم كله يتجمع في الرجلين وضغط الدم بالنسبه للمخ يقل يحصل موضوع الهبوط وان تحس الدنيا ضلمه. ال- عدم الانتظام ما بين السمبثاوي والباراسمبثاوي ده وعدم التنسيق بينهم بيبقى عاده نتيجه عدم الرياضه. يعني الواحد ده معظمه آه، او معظم وقته بيقضيه ان هو قاعد او بيعمل مجهود فجاه لفتره قصيره وخلاص لكن الشخص ده عشان يتحسن بشكل مستمر لازم يعمل تمارين منتظمة كل يوم زي ما قلنا ساعة الحكاية دي آه، في التمارين بتديني نوع من تنبيه العصب السمبثاوي والتنسيق ما بينه وبين الباراسمبثاوي فما يحصلش الهبوط المفاجئ لضغط الدم فالحكاية دي بتروح الحاجة التانية يبقى سبب عدم التوازن ان هو انخفاض الدم في الشرايين الموصلة لأماكن الاتزان في المخ اللي هي المخيخ وجذع المخ والأذن الداخلية دول الثلاث أماكن المسؤولين عن توازن الشخص وهو ماشي أو هو بيتحرك لما يميل ويقوم الكلام ده ليه ما بيحصلوش عدم توازن آه، الضعف في الدار ده في الأماكن دي بيعمل فقدان توازن مع أقل حركة سواء كان التفاتة آه، لو قايم من النوم لو آه، بيتحرك ويلف رقبته لورا فجأة أو بيلتفت لحد جنبيه كل ده برضه بيتحسن مع الدار الدموية إلى جانب لما نحسن الدورة الدموية بعد كده ما تحسنش الورد ده بنضيف بعض الأدوية تزود لي كميات الدم اللي رايحة الأماكن دي وسيولة الدم وبيتحسن والموضوع بينتهي ده جزء في جزء تاني لما يبقى الشخص ده بيشتكي من- من مشكلة في الرقبة لما بيحصل مشكلة في فقرات الرقبة بتعمل ضغط على الشرايين اللي بتعدي الدم من الأماكن دي وبيعمل ضعف الدورة الدموية رغم ان الشخص ما بيشتكيش من حاجة قبل كده خالص إلا إن الرقبة بدأت توجعه ثم بدأ بعديها يحس بدوخة وعدم اتزان آه، معنا اتصال مع احمد اتفضل حضرتك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله آه، لو سمحت يا دكتور انا عندي آه، ضمور في الشبكيه وبركاته. ايوه وعندي آه، يعني عشر ليالي آه، حضرتك دلوقتي كنت بتقول آه، في آه، خيال اسود احيانا بيجي في الجنبين اه هو انا ظهر عندي بقاله آه، تمن تسع شهور فلما رحت كشفت ما قاليش اي حاجة آه، ما قاليش اي حاجة بالنسبة لده يعني ل- ل- الخيال ده ليه وحضرتك قلت برضو الاخت بتشكي من آه، الم في عضلات الرقبة والكتاف انا على طول بشكي منها و... وعايز بحس ان انا عايزة حد يفضل يدلك فيها عشان افوق شوية
لا هو بالنسبه لحضرتك حصل نوع من الالتباس شويه في جزء مسؤول في العين عن الرؤيه اللي هو الشبكيه اه الجزء ده لما يحصل فيه مشكله نفسه ده علاجه مختلف تماما عن عصب العين احنا كلامنا كله واتجاهنا على موضوع عصب العين لما يبقى في مشكله في الشبكيه بتعالج الشبكيه نفسها وده عند دكتور رمد ما تبقاش خاصه بالمخ والاعصاب مم.
حتى طب لو أنا في حتى لو في فقدان جزء من مجال الابصار اللي هو حضرتك بتتكلم عليه جزء اسود ولا حاجه احيانا بيبقى لها اذى كتير جدا في العين سواء كان بقى الجسم الزجاجي سواء كان الشبكيه سواء كان اماكن اخرى يبقى ده المسؤول عنها مم. طب والام الرقبة حضرتك معلش الام الرقبه حضرتك هل هي بشكل مستمر ولا بشكل متقطع مستمر جدا مستمر مم.
في الم في الاكتاف معاها والدراعات اه آه.
طيب ده موضوع تاني خالص غير موضوع العين بيبقى آه، مشكلتها في خط الرقبه بيستحسن حضرتك التوجيه الاقرب دكتور بالنسبه لك بيفحصك كويس آه، لو عندك علامات بدايه خشونه في الرقبه بيديكي بعض العلاجات او يطلب من حضرتك اشعه وبناء على الاشعه او التحسن بالعلاج بنقول آه، ممكن نعمل لك ايه معنا ده مناهد أي نعم لو سمحت يا دكتور اتفضلي يا السلام حضرتك عليكم عليكم السلام عليكم أنا حامل يا دكتور في الشهر الخامس ايوه فجأة في الشهر الخامس حسيت بألم في دراعي الشمال في الكفة
اه ألم جامد بيصحيني من النوم بحس فيه وقت النوم بس بصحى من النوم تمام ما- حتى لو مارست دراعي أو كده ما بيفكش تمام اصحى من النوم ابتدي اشتغل شويه مثلا اتوضى واصلي الفجر كده يروح الالم بعد كده انتقل في ايدي اليمين وبرضه في الكفه بس مع تنميل جامد في صوابعي لدرجه ان انا مش بعرف احسب السندوتشات او اعمل اي حاجه حاضر.
يعني لفتره الص- الصبح بس مثلا ده اول حمل بالنسبه لك لا ده الخامس الخامس نعم.
طيب الالم في دراعي اليمين كلها بقى وبحس بالالم طول النهار بس على بسيط يعني طيب هو ده آه، عادة لأنها سببه تغير هرمونات الجسم عند السيدات أثناء الحمل بيحصل آم، احتباس لبعض المية في الأنسجة تقوم ضغطة على عصب الإيد تعمل التنميل والألم ده أبسط علاج بالنسبة لك إنك تاخدي حقن آه، فيتامين ب مركب وبشكل منتظم وبنديكي بعض الأدوية اللي بتنزل المية من الجسم بدرجات بسيطة بعد ما نستأذن دكتور النساء اللي بيتابع حضرتك وفي الحكاية دي بتحسن تماما بعد ان شاء الله ما تولدي نسبة بسيطة جدا يفضل منها ولو ما اتحسنتش بعد على الاقل من 3 6 شهور بنعمل لك رسم عصب ونشوف هل الضغط على العصب ده بشكل مستمر ولا لا وفي كلا الاحوال الموضوع بسيط ان شاء الله معنا ام عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه انا يا دكتور عندي الم في ظهري من تحت في ظهري خالص كده وبعدين الالم وصل لرجلي وبعدين دراعي اليمين
الله وبعدين في وجع في رقبتي في رقبتي وبعدين إيه بيتنقل دراعي الشمال مش عارفه اروح لدكتور عظام ولا اروح لدكتور مخ واعصاب مش عارفه
لا هو حضرتك روح لدكتور مخ واعصاب يفحص حضرتك كويس والمشكله كلها في خط الرقبه اللي بتعمل الام في الرقبه والدراعات والاكتاف واحيانا بتعمل الام في الرجلين كمان. طيب آه كنا قلنا الموضوع زاد الضغط ده لما آه بيزيد ويعمل ارتشاح في عصب العين بيبقى تشخيصه ان نعمل فحص قاع عين يبان له ارتشاح. والارتشاح ده درجات ما هوش كله درجه واحده ممكن يبقى mild ممكن يبقى moderate ممكن يبقى severe ممكن آه نسميه first ممكن نسميه second نسميه third كل ده توصيفات لدرجه الارتشاح في عصب العين وعلى حسب درجه الارتشاح بنحدد طريقه العلاج ده اتجاه في اتجاه تاني في التشخيص ان لازم اعمل اشعه على المخ يعني احنا ممكن نعمل اشعه مقطعيه او اشعه رنين ولما بنعمل اشعه بنستوضح بعض الاسباب التي يمكن أن تؤدي لزيادة الضغط مثلا زي ما قلنا لا قدر الله لو فيه آه، ورم ولا حاجة فيه آه، بعض الالتهابات فيه آه، نزيف فيه آه، حاجة داخل الجمجمة زادت على الحاجة الطبيعية لأن حجم الجمجمة ده بيسع حجم معين لما بحط جواه حاجة تانية زيادة بتعمل لي زيادة في الضغط ويبدأ الكلام ده يحصل بس عادة لما بيبقى الضغط اللي هو ملوش أسباب اللي هو ال idiopathic ده آه، بيبان الأشعة كويسة جدا ومفيهاش أي حاجة وأحيانا لما يبقى الضغط عالي قوي يبان بعض الارتشاحات حوالين آه، بطينات المخ بيسموه periventricular permeation القصة دي بتبان في الأشعة لبعض الناس وبعض الناس لا علشان لما بنعمل الأشعة يقول لك الأشعة كويسة وإزاي في عندي ضغط السائل عالي طيب آه، في طريقة تانية في التشخيص ان احنا ممكن نعمل آه، في نفس الوقت هي تشخيصية وعلاجية ان اعمل بذل للسائل ده من الظهر من فقرات قطنية وبقيس ضغط السائل وبشوف هل ضغطه عالي بدرجة كبيرة ولا بسيطة دي حاجة تشخيصية وعلاجية في نفس الوقت طيب آه، كعلاج هي بتنزل ضغط السائل ده لفترة معينة ولو سرعة تكوين السائل ده بطيئة شوية المرضى بتحسن فترات طويلة زي المدام كانت بتصل ان هي عملت بذل مرة وتحسنت لمدة سنتين وما كانش في حاجة طيب آه، ممكن نكرر البذل ده ممكن نكرره مرة واثنين وثلاثة زي ما قلنا حسب ضغط السائل بقى اللي قيسته هل هو عالي قوي هل هو آه، متوسط هل هو بسيط لو بسيط عادة الشخص ده بيتحسن كويس قوي لفترة طويلة مع بعض الأدوية لو متوسط يبقى درجة تحسن أقل شوية لو عالي ممكن احتاج بذل كل اسبوع اوصل الحكايه دي لحد ما نشوف ان احنا نعمل له صمام ما بين الظهر والبريتون والبطن وده آه، احد الحلول النهائيه للموضوع ان اركب صمام الصمام ده آه، ليه mechanism ان لما ضغط السائل ده يعلى يبدا ينزل السائل ده جوه البريتون بتمتص ويضيف دم تاني وهكذا بشكل مستمر ده احد الحلول غير موضوع تكرار البذل وطبعا الحل الأول ان احنا بنعمل آه، بذل كقياس وعلاج مع الأدوية وبنتابع فحص قاع العين ممكن زي ما قلنا حسب ما بنلاقي الدرجة ممكن نتابع فحص قاع العين كل أسبوعين أو كل شهر أو كل شهرين أو كل ثلاثة حسب المرضى بيشتكي وحسب درجة التحسن بتاع الرؤية عنده لو اتأثرت آه، يمكن هنتكلم شوية على قياس ضغط السائل ده بدرجة مباشرة من المخ معنا اتصال أسماء اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام وبركاته أم أحمد اتفضلي حضرتك ايوه السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام وبركاته لو سمحت يا دكتور آه، انا كان مع- معايا طفل حاليا يعني آه، كان اتولد وسخن مني جامد وهو عنده يومين ودخل الحضانه وسخ... ونتيجه السخونيه طبعا آه، عرفت بعدين ان هو عنده ضمور في المخ و... وضمور في عصب العين في الشبكيه وعصب العين تمام ف... وبعض الكهرباء كمان وبعض مشاكل إعاقة طبعا في المخ و... وإعاقة في المشي برضه تأخر وكده فالآن هو عنده 11 سنة وأنا ماشية معاه بس هو دلوقتي بيخبط في دماغه على طول يا دكتور أنا مش عارفة السبب إيه هو ما بيتكلمش خالص وعنده 11 سنة طيب هو بياخد علاج يقعد لكرة المخ يخبط في دماغه كتير ويعيط وانا ما بقاش عارفه السبب ايه بالظبط فانا عايزه يا دكتور تنصحني اعمل ايه انا عملت رنين بس من فتره جامده وانا الصراحه آه، لفيت معاه كتير فيئست بقى فمش عارفه اعمل معاه ايه لا حضرتك هو ما تعملي رسم مخ بيتكلمش وما- اعملي بس حضرتك.
ويمشي بس خالص.
حضرتك بس اسمعيني حضرتك فأنا مش اعملي له عارفة رسم أحط مخ في دماغه ده نتيجه ايه اروح ايه ولا اعمل ايه يعني اعملي له حضرتك رسم مخ لان الاعراض خط الدماغ ده عند الاطفال دول كده بتبقى زياده في كهربه المخ تاني يا دكتور هم قالوا لي ان هو خف خلاص كان من من فتره بقاله يجي سنتين كده كنت طيب.
بعالجه من فتره جامده اعملي له حضرتك رسم مخ جديد اه ولما ياخد علاج لكهربه المخ زياده بيتحسن اه طيب اعمل أي- الضم- ال- الضمور اللي في المخ يا دكتور هو فعلا ملوش علاج للحد الان يعني والله في بعض المحاولات لعلاج ضمور المخ بس عاده بتتعمل للاطفال اللي ما عندهمش كهرباء زياده اه والجديد فيها ان هو زرع خلايا جذعيه في بعض اماكن المخ وده تحت التجارب وليس آه، لي يعني ليس له نتائج مثبته اقول لحضرتك مثلا تحسن مثلا 5% او 10% لا التحسن درجات متفاوته لان ده تحت تجارب لسه مم.
الاخت نهال اتفضل حضرتك طيب آه لما بنتكلم على موضوع ال- ضمور المخ عند الأطفال وتكوين سائل حوالين المخ اللي هو ما بين عظم الجمجمة والغشاء المحيط للمخ والمخ نفسه المسافة دي لما المخ نفسه بيبقى فيه ضمور بقى كأنه منكمش كده والمسافة بتمل مية المية دي آه، ده حاجة طبيعية لأن المسافة ما بين المخ وما بين الغشاء المحيط ليه وما بين الجمجمة لازم يتملي بحاجة تحفظ لي المخ ده الطبيعي أصلا عند الناس العادية اللي هو مخهم عادي في مسافة موجودة صغيرة جدا ده بيزيد مع الضمور حتى مع السن الواحد لما بيتقدم في السن بيبقى سنه كبير شوية المخ بيحصل فيه نوع من الضمور فالمسافة دي بتطردت منه مية فدي آه، حاجة طبيعية أحيانا بعض الناس آه، بيوصف الحكاية دي ويقول لك في عنده مية في المخ لا هو ده تكوين لسائل طبيعي يعوض دور المخ لما يحصل بقى زيادة في ضغط السائل ده بنتكلم على آه، تجمع مية داخل المخ احنا قلنا آه، في آه، قياس ضغط السائل ده في طريقة مباشرة بقى بنقيس بيها ضغط السائل داخل المخ او ضغط المخ نفسه وان احنا بنعمل فتحة في جمجمة نفسها وبندخل منها قسطرة القسطرة دي آه، قطرها تقريبا آه، 2 ملي وبيطلع منها جزء 1 ملي وده بنقدر ندخله جوه المخ نفسه او جوه بطينات المخ او في ال- السبيس ما بين المخ وما بين اللي هو المسافة ما بين المخ والغشاء اللي حواليه والقراءات بتاعته بتختلف من آه، مكان للتاني يعني مثلا جوه المخ غير جوه غضبات المخ غير جوه ال space وده عادة بنعمله مع إصابات الرأس اللي صاحبها دخل في غيبوبة لكن في الأشخاص العادية لا يعني شخص عادي بيشتكي من آه، زيادة في ضغط السائل ده ما اقدرش اعمله فتحة جمجمة عشان نقيس له بس ضغط السائل لا احنا بنقيسه من الظهر لكن لما يبقى في حوادث بنعمل ال- probe ده او القسطره المخيه دي نقيس بيها ضغط السائل ده بنعمل حاجتين بنقلل ضغط آه، الانتكار البشر في اول الحاده ما بتيجي ده عشان يحسن لي الدوره الدمويه للمخ نفسه وفي نفس الوقت بتبقى مؤشر ليا لمتابعه ضغط المخ وبتبقى مؤشر في العلاجات يعني لما الاقي عالي قوي بزود العلاج لما الاقي نزل شويه بخف العلاج لما الاقيه بقى طبيعي ببطل بعض الادويه وادي حاجات تانية وهكذا دي كطريقه مباشره لقياس ضغط السائل طيب احنا لما اتكلمنا على ال- التشخيص قلنا بنعمل مثلا اشعه مقطعيه او بنعمل رنين في حاجات تانية بتتعمل فيه ممكن اصور قاع العين نفسه لان احيان كتير قوي بيحصل ان ناس عندها سكر والسكر ده مش منتظم بيشتبه على بعض الزملاء لما يجي يفحص قاع العين يكون فيه آه، ارتشاح في عصب العين او حدوث نوع من الالتهابات في عصب العين وحواليه اثر السكر الحكاية دي بنفرقها بسهولة جدا بان انا آه، اشتبه عليا الموضوع ان اصور قاع العين طب اف- نفر التصوير ده برضو طلع لي حاجة مشتبه فيها بعمل قياس لضغط السائل ده من الظهر ده كحل نهائي بقول ده سببه زيادة في ضغط السائل ولا ده من السكر آه والعلاج في كل الأحوال بيختلف لما يبقى في عندي ارتشاح في عصب العين والتهابات من السكر ده علاجها مختلف أو التهابات من السكر بس لوحدها علاجه مختلف أو آه زيادة لوحدها وده علاج مختلف علشان ما يبقاش كل حاجة هو نفس العلاج آم، يعني احنا آه، لما بنتكلم بقى على آلام العمود الفقري اللي بعض ال- آه، الإخوة اللي اتصلوا آه، إن الآلام كلها بنتجه لحد من الزملاء قريب والدكتور ده بيفحص المريض وبيشوف درجة التأثر بتاعه علشان نحدد هل هو محتاج علاج هل هو محتاج أشعة الأول لو آه، عنده ضعف في بعض الأماكن زي ضعف في إيديه مثلا ضعف في رجليه آه، غير ألم الظهر أو ألم ال- آه، الرقبة هل في limitation في ال movement يعني الحركه بتاعته ما هياش واخده الحد الطبيعي المسموح بتاعه هل هي بتعوق عن اداء عمل يومي الكلام ده كله بيقيم في الفحص وبناء عليه ناخد علاج او نعمل اشعه والاشعه لما تبان بنقول ال- آه، الشخص ده محتاج علاج او محتاج عمليه علشان يبقى ال- الامر واضحه طيب آه، في ال- زيادة ضغط المخ الموضعي في الحاجات اللي ما هياش آه، واضحة قوي إلا بأشعة زي مثلا النزيف أو الجلطة زي ما قلنا أو لو ورم أو لو كسر في ال- عظم جمجمة وضغط على المخ الكلام ده كله بنتعامل معاه واحد بواحد يعني كل مريض يقيم حسب حالته لو عندي نزيف صغير وعامل لي ضغط بسيط وجرب بعض الادويه بتحسنه لو نزيف كبير نعمل عمليه طبعا كل ده مع بعض العلاجات اللي بتنزل لي ضغط المخ طب احنا ليه مهتمين بموضوع ضغط المخ ده مع ال- مع الكلام ده اسوأ حاجه في ضغط المخ ده لما بيعلى انه يضغط لي على جذع المخ وهو خارج من الجمجمه او وهو خارج من ال tentorium اللي هو غشاء فاصل ما بين المخ والمخيخ ويحصل لي حاجه اسمها herniation الضغط ده كل ما بيعلى ويعمل herniation ممكن ندخل الشخص ده في آه، ضغط على جذع المخ ثم ضغط على المراكز الحيويه المسؤوله عن القلب او التنفس او الاثنين او الحركه او الوعي يبقى هيحصل حاجه بحاجه يتاثر الوعي ثم يتاثر التنفس ثم القلب ال- الكلام ده مهم قوي ان انا لما بهمله بوصل لبعض المراحل دي ممكن ما الحقش المريض ده لو دخل في آه، نوبه حاده واهتمامنا بيها زي ما قلنا بيحدد لي كمؤشر في اتجاه العلاج على اتصال مره اتفضل حضرتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله
آه، لو سمحت يا دكتور انا امي آه، راحت عند الدكتوره وعندها خرم في الطبلة عودها وهي على طول دايما حاسه بصداع ووش في ود- وش على طول في في راسها يعني فده من ودنها ولا ايه؟
وبركاته طيب هي بقى لها قد ايه بتشتكي من الصداع نعم بقى لها قد ايه بتشتكي من الصداع آه، دي بقى زمان
ممكن تعالى صوتك شويه
نعم علي صوتك شوية شكرا آه، طيب في حاجات متداخلة بقى ما بين موضوع الزيادة ده وما بين اشتباه حاجات أخرى مثلا وجود بعض الحاجات الخلقية في شرايين المخ أحيانا بيحصل تمدد شرياني في جزء او آه، ما بين الوصله الشريانيه والورديه في المخ يحصل اي في ام ويحصل آه، التجمع ده والشخص ده ممكن ما يشتكيش خالص الا فتره متاخره جدا من عمره يبدا يشتكي بصداع ويلاحظ بعد كده لما يعمل اشعه الوجود ده واحيانا يلاقي فرتشاح مع الاتصال اما الله تفضل حضرتك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله
آه، عندي سؤال يا دكتور اتفضل حضرتك انا اختي كانت آه، عندها دايما تشتكي بصداع شديد آه، ع- راسها ولما راحت بدأت عينها تحتمر وجسمها ضعف وبقت تنزف من مناخيرها يعني على طول دايما وراح وداها للدكتور عمل لها كانت عايزة يعمل لها رسم مخ بس هي يعني عمل لها تحليل شامل يعني لأنه المخ الدم مش- مش واصل يعني عندها ضعف طيب.
ضعف في- ضغط الدم عندها عالي
نعم الضغط ضغط الدم عندها عالي
نعم ما- هو جا- يعني قال لها اعملي رسم مخ بس رسم المخ اللي كان يعمله لها كان يعمله لها دكتور وبرغم هي منتقبة هي رفضت انه تعمل رسم مخ وما فيش دكتورة ست عندنا تعمله هو القصة مش في راس المخ القصة حضرتك عندها هل ضغط الدم عندها عالي
نعم ضغط الدم عندك عالي ما قاستش هي يا دكتور ضغط الدم ما هو حضرتك النزيف من الأنف ده بيبقى عادة سببه حاجتين يا إما ضغط الدم ده عالي ومش منتظم يا إما الضعف في ال- الشعيرات الدموية وفي كلا نعم، هو الحالتين بيبقى العلاج لا- ده أو ده
ما نعم هو قال لها النزيف علشان آه، الدم مش يعني المخ مش مستكمل الدم الدم ضعيف يقوم هو دايب النزيف كل يعني ما المخ هيضحى يزيد عينها تستمر وتبقى تنزف لا يا ستي هو النزيف من الأنف سببه ده كده يا إما في مشكلة في الأنف نفسها في الشعيرات الدموية يا إما ضغط الدم عالي بشكل زيادة قوي طيب استاذ فتحي اتفضل اتفضل يا استاذ فتحي طيب آه، زي ما بنقول احنا مهتمين بالقصه دي عشان الضغط على جذع المخ والتداخل ما بين بعض الاعراض للعين والمخ واحيانا فقرات الرقبه مثلا فقرات الرقبه بتعمل الام في مؤخره الراس بعض الناس بيوصفها على انه صداع والصداع ده مرتبط ببعض الحركات معنا اتصال أمة الله اتفضل حضرتك السلام عليكم عليكم السلام عليكم
أنا بقالي فترة حوالي عن سنة بالظبط بشكي من صداع صبيتي صداع عادي وبعدين يجي صداع نصفي تمام ودم وداني اليمين دايما فيها وش وصفارة كده مم.
فبعد مع دكتورة من شهرين ادتني علاج مشيت عليه جات لي ضغط ضغط الدم مرتفع ضغط الدنيا مرتفع مشيت على علاج شهرين ما عملتش حاجة عملت عملت امبارح صورة رنين الصورة جات ما فيش مش فيها أي حاجة تمام والح- ولحد دلوقتي ما اعرفش دي من ايه ودنيا بتيجي بالليل وش وتعبانة جدا مع صداع وبقوم من النوم على صداع
عملت فحص قاعين قبل كده
عملت فحص العين طلع ان عندي نظر ضعيف بقى لابسه نظاره انا بس بلبسها في قدام ما انا بقرا في المصحف قدام كمبيوتر قدام تلفزيون بس مش مستمره عليها يعني لا ما هو حضرتك لو في مشكله في ال- الابصار إحنا خلاص هنتكلم على زي ما قلت تداخل ما بين الاعراض ان الصداع اللي ناتج عن العين ما بيتصلحش الا لما صلح المشكله اللي في العين يعني لازم تصلحي مشكله الابصار نفسها وضعف النظر ده عشان الصداع يختفي ابو علي اتفضل السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام وبركاته آه، دكتور آه، حاسه الشم لها علاقه بال- بالمخ واعصاب نعم حاسه الشم حاسه الشم اه اه طبعا ليها علاقه بمخ واعصاب طب ما سعادتك انا مع- معانا حاسه الشم قوي يعني
ايه بتشم كويس ولا بتشمش
لا ده بتيجي يمكن من جد في في كل اسبوع ممكن تيجي مره تيجي ساعه يعني مش اكتر من كده يحصل ايه
بشم يعني دي من الساعه كده تروح تغيب بتغيب 10 ايام انا كنت ساعتك عملت عمليه قبل كده عمليه اللحميه و... ومن ساعه ما عملت عمليه اللحميه ولخبط معايا الموضوع كده
طيب ماشي حاضر كلم حضرتك ام كريم اتفضل حضرتك ام كريم اتفضلي طيب آه، ابو علي حابب يتكلم على موضوع ال- العصب الاول اللي هو المسؤول عن الشم العصب الانف يعني هو الحقيقه العصب ده بيطلع من الانف مباشره للمخ عن طريق العظمه اللي فاصله ما بين عظم الوش وجمجمه توصل مباشره للمخ العصب ده بيعدي من فتحات في الجمجمه وينزل الانف ده لما بيحصل مشكله في الفص القداماني بتاع المخ ممكن ياثر لي على حاسه الشم وفي بعض الناس ما بتدركش الحكايه دي الا في مرحله متاخره جدا ومتخيل الناس كلها بتشمش او هو عنده زكام بشكل مستمر لان الجزء من ال- القداماني من الجمجمه ده ممكن يسع آه، حاجات داخل الجمجمه زياده شويه نقول بشكل اوضح ان بيحصل بعض الاورام في قاع جمجمه في المنطقه دي بتغطي على العصب ده فالواحد يفقد حاسه الشم مش دايما كده لكن ممكن يحصل لو خبطه تقطع العصب ده ممكن لو التهابات مزمنه في الجيوب الانفيه بتاخد حاسه الواحد حاسه الشم ولازم هو في الاول يتجه لدكتور انف واذن يقيم هل فقدان الشم ده في ناحيه واحده ولا ناحيتين هل فقدان جزئي ولا كلي ثم آه، يتجه بعد كده للمخ والاعصاب يعمل له اشعه على الجمجمه والمخ آه، موضوع الصداع وموضوع قاع العين ده آه، في مشكله بنقول في تداخل ما بين الاعراض وبعضها يعني ايه يعني لو عندي اسباب في العين نفسها تؤدي الى الصداع ابسط حاجه ضعف البصر او الاستجماتيزم اضطراب الرؤيه يعني الواحد يحس في الرؤيه نفسه بالنسبه له مش واضحه ده ممكن يعمل صداع خاصه لما يبقى عين قويه وعين ضعيفه لو عندي مشكله في ال- العدسه بتاع العين او في الجسم الزجاجي او في الشبكيه بتبقى ال- الصورة اللي داخلة العين نفسها مش داخلة واضحة عين مختلفة عن التانية يبدأ يحصل نوع من الصداع والصداع ده عادة يروح لما العين اللي فيها مشكلة أغطيها بإيديا يعني مثلا لو العين اليمين فيها مشكلة في ضعف البصر وغطيها الصداع ده يقل نسبي وبعدين يختفي طب لو الصداع ده من المخ لا ما يختفيش ما يحصلش طيب في حاجات تانية تعمل صداع وبيشبه برضو آه، صداع العين زي الجيوب الأنفية الالتهاب المزمن المزمن للجيوب الأنفية ال- الالتهاب المزمن ده أحيانا بيجي في الجيوب الأنفية صغيرة تحت المخ على طول اللي هي الاسفينويد أو الاسمويد وبتعمل صداع بشكل فظيع جدا وما بنعرفش الحكاية دي إلا لما بنعمل أشعة كويسة ويبان فيها الجيوب الأنفية دي فيها التهابات وبيشتبه على بعض الناس ان في حاجة في المخ بينما مجرد نعمل اشعة بتوضح الصورة ده غير التهاب الجيوب الانفية اللي هي على الخدود كده اللي هي في المجزلة ده حاجة وده حاجة ال- العلاجات مختلفة هنا العلاجات في جيوب الانفية العادية اللي على الخد دي كده ممكن مجرد آه، بعض العلاجات في بعض ال- الأدوية في بعض البخاخات في آه، احيانا حتى لو دخلت ابره بعمل درنج لو فيها تجمع سائل ولا حاجه كل ده بيخف على طول لكن لما يبقى جوه لا الموضوع مختلف ما ينفعش ادخل بابره كده وافضيها الا احيانا بخش بمنظار كويس قوي وافضي لو في تجمع سائل في الجيوب الانفيه العميقه اللي تحت المخ طيب آه، في حاجه تانية بتعمل تداخل ما بين الاعراض زياده ضغط السائل المخ او ضغط ال- داخل الجمجمه والاعراض الخارجيه زي ما قلنا فقرات الرقبه ابسط حاجه ان بيعمل الام في وخات الراس وده بيحصل فيه اشتباه ما بينه وما بين الضغط على المخيخ اللي هي الحفره الخلفيه من المخ فيها المخيخ لو حصل عليه ضغط بيقفل مجرى السائل اللي جوه ويعمل لي تجمع بقى آه، سائل داخل بطينات المخ ده وضع الوضع الثاني لما تبقى المشكلة في فقرة الرقبة وبنفرق ما بين الاثنين نسبيا بالفحص ان افحص آه، المريض ده لو هو الضغط على المخيخ الاقي عنده حاجه اسمها نستجمص العين نفسها لما ابص يمين او شمال كده انا العين نفسها ما بتثبتش لما ابص بشكل آه، مستمر لمجرد بس 20 ثانيه بينما لو فقرات الرقبه لا بلاقي عندي الام في الرقبه تبدا تسمع في الاكتاف والدراعات وتخلي لي كمان حركة الدراع احيانا بتبقى قليلة لكن ده لو على المخيخ لا الا اذا حصل آه، ضغط جامد وتجمع ميه جامدة والمريض ده بدأ يفقد جزء من الوعي بتاعه بقى مش مدرك قوي بقى كونفيوزد شوية بقى سليب شوية يعني بقى آه، وعيه اقل من العادي انتباهه اقل شوية لا ده بيقول لي بقى حاجة في ال- في المخ معنا اتصال ايوه السلام عليكم الوقت عايزة تفضل لحضرتك
عادي ان شاء الله
اتفضلي حضرتك حضرتك انا انا من- من بقالي كذا سنه آه كنت بشتكي بصداع جامد في اسفل راسي كده من ورا وداني وعينيا كانت بتوجعني جدا ما بقدرش افتح عيني ولا اتكلم ولا حاجه المهم عملت اشعه رنين آه كان عندي غضروف فبعد كذا سنه كده كنت بعمل جلسات كهرباء فالغضروف اللي في رقبتي في رقبتي آه كبر بين الفقرة الستة والسبعة تمام.
فبعد كده الدكتور قال لي دي عايزة عملية فبعدين كنت بشتكي بظهري كتير قوي قوي فظهري عملت إشاعة رنين على ظهري قال لي في غضاريف برضو مم.
بس الحالة دلوقتي اللي أنا باخد علاج ما بخفش ورجليا بقت تقيلة مش قادرة أقف عليها طبعا إيديا الاتنين تقال جدا ما بقدرش أشيل حاجة آه، كده يعني حاجات كتيرة وخدت حقن كتير وعملت علاج طبيعي كتير ومفيش فايدة يعني ما هو ده حضرتك اللي بنتكلم عليه حالا وهوضح حضرتك الصوره شويه من غضاريف الظهر وغضاريف الرقبه. معنا الاستاذ احمد اتفضل السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام وبركاته ازي حضرتك يا دكتور ازي حضرتك آه، بعدين يا دكتور كنت محتاج حضرتك تتكرم علينا بنصائح ذهبيه كده في عجاله بالنسبه ل- لامر الجلطات اللي هي بقت مرض العصر دلوقتي خاصه الناس اللي هم مرضى بالسكر والضغط لان الامر ده شائع جدا يا دكتور جزاكم الله خيرا حاضر ان شاء الله باذن الله حاضر حاضر صح جزاك الله خير طيب آه الاخت عايزه كانت بتتكلم فيه الاخت بتتكلم فيها اللي هو تداخل بعض الاعراض مع زياده ضغط المخ بعض الاعراض دي زي ما قلنا هي فقط الرقبه ولما غضروف الرقبه بيزيد بيبقى واضح قوي علاماته عامله ازاي ان الايدين تتقل واحيانا الايدين والرجلين بتعمل خزل رباعي واحيانا لما الموضوع يزيد قوي يعمل شلل رباعي إيه طبعا ده لو الشخص نفسه اهمل وموضوع اجراء الجراحه في غضروف الرقبه الموضوع ما بقاش يعني لا مخيف ولا مؤلم الموضوع هو ان شاء الله يعني المريض بيتعمل وتاني يوم بيروح على رجليه عادي خلاص بيروح البيت ده بالنسبه لغضروف الرقبه ونفس الكلام لغضروف الظهر لو هو آه حاجه بسيطه يعني لو غضروف واحد او غضروفين انما لو عنده آه تزحزح فقرات او في جزء في الفقره مكسور ومحتاج شريحه ومسير بقى بعد يومين والكلام ده ما عادش فيه آه قلق زي زمان ولا توتر ولا خوف ولا كده هو الفكره كلها اختيار المريض يتعمل له ايه من الاول فبيطلع نتائج ان شاء الله كويسه طبعا احنا ما بنرجعش للمريض يعني 100% كما كان لكن بنقول له على الاقل تتحسن بنسبه 90% بيفضل الجزء موجود من الم اثر الجراحه سواء كان بقى في الرقبه شويه او في الظهر وده بيتحسن بعد العمليه بعلاج طبيعي ان بنقوي العضلات في المنطقه دي او المنطقه دي آآ آآ لكن لما بسيب غضروف الرقبه ده يضغط لي على الحبل الشوكي فترات طويله بيبقى دايما في صداع مستمر زي ما قلنا في مؤخره الراس ويبقى السبب بتاعه واضح ومع طول فتره الزمن وانا عندي صداع على طول في مؤخره الراس نتيجه الغضروف ده احيانا بيروح الصداع ويظل بقى الم الرقبه هو الموجود والاعراض الموجوده من الضغط على الحبل الشوكي أه الحارس احمد اثار نقطه اللي هو امراض العصر و نتيجه اهمال علاجها يؤدي الى مضاعفات والحقيقه يمكن كتير جدا من الزملاء اتكلموا على المضاعفات للسكر او الضغط كتير جدا واحيانا احنا بنتكلم لمرضى السكر والضغط خاصه في رمضان او في ايام الحر الشديد والتنبيهات عليهم باخذ العلاج بشكل مستمر السوائل والكلام ده علشان نتجنب مضاعفاتهم ومضاعفات السكر خاصه على الجهاز العصبي كتيرة جدا وللأسف لما بتحصل بتاخد فترة طويلة عشان تتحسن وممكن ما تتحسنش 100% ده نتيجة إهمال العلاج من الأول موضوع الضغط ده برضه بس أقل شوية تأثيرا على الجهاز العصبي إلا إذا لا قدر الله حصل نزيف في المخ فيبقى الأثر بتاعه مشكلة لكن في العادة الضغط لما بيهمل بيعمل لما نصلب الشرايين ده باختصار لكن في حلقة إن شاء الله نتكلم عليها عن مضاعفات السكر على الجهاز العصبي ككل يمكن احنا بنتكلم اجمالا شوية وعدم التفصيل في حاجات كتير قوي حتى بعض الادوية نفسها في بعض الناس ممنوع ان تاخدها يعني مثلا لو مريض حصل له زيادة في ضغط السائل ده وعنده مشكلة في الكلى في بعض الادوية ما اقدرش اديها نفس الكلام لو عنده مشكلة في الكبد نفس الكلام لو عنده مشكلة في القلب في بعض الادوية محظور اديله الادوية دي وبضطر في الحالة دي ان اعمل بذل مرة واثنين وثلاثة احيان تانية بيبقى في اورام في المخ وعاملة ضغط عالي جدا داخل الجمجمة وضغط السائل عالي ده ما ينفعش اعمل له بذل لو عملت بذل في الحالة زي كده بيعمل حاجة اسمها هرنيشن اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو هعمل فجأة حوطت ضغط السائل في الظهر ضغط المخ يعلى زيادة يعمل لي ضغط على غذاء المخ ده ممكن يخش في غيبوبه ساعتها ده برضو من اختيار المريض ده يتعمل له ايه يتعمل له ايه وعلشان كده لما بنتكلم على الحالات دي بنتكلم كل حاجة لوحدها منفصلة وبيقيم المريض تقييم فردي طيب آه يمكن اخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة آه هل في علاجات غير اللي اتكلمنا عليها سواء كان علاج دوائي او علاج آه بالبذل او تركيب صمام والله الحقيقة لما بيبقى تجمع سادة داخل بطينات المخ والغشاء اللي حوالين المخ سليم وفي انسداد في المجرى بتاعه من داخل البطينات ممكن نعمل منظار المنظار ده من المخ نفسه بنفتح فتحة تدخلي السائل ده من تجاويف المخ إلى الغشاء المحيط طب لو الانسداد ده نفسه حوالين الغشاء لا ما ينفعش اعمل منظار طيب ده برضك أحد الحلول طب لو في ضغط سائل سببه الغشاء اللي حوالين المخ ومحتاج على المنظار بنعمل منظار لتركيب صمام مش يعني صمام بيتعمل من الظهر للبطن وليس من المخ الصمام ده ممكن نركبه بمنظار يعني يبقاش منظار مباشرة مع المخ وده طبعا ده كله مع العلاج الدوائي وبنحاول يعني المريض ده نقول له السبب بتاعك كذا فتجنب هذا الموضوع تجنب مثلا لو انت عندك حساسيه من الادويه نقول له تجنب الدواء الفلاني لو انت بتتخيل بشكل متكرر في الراس لا تجنب ده لو انت بيجي لك سخونيه متكرره يبقى رجاء خد علاج من الاول ما تحس بارتفاع درجه الحراره خد علاج بشكل منتظم يعني لو عندي سبب واضح بنبه المريض ده لازم لازم يتجنبه لو ادويه منع حمل مثلا بنقول للشخص ده لا غير الادويه دي خالص ما تاخدهاش شوف حاجه ثانيه وهكذا ارجو ان اكون اوضحت صورة شوية عن ضغط السائل ده والحقيقة لو أخذنا كل سبب منفصل ممكن نتكلم عنه حلقة وإن شاء الله حن في الحلقات اللي جاية هنجيب بعض الصور وبعض الأفلام على الموضوع اللي هنتكلم عليه ونشرح عليها وأحيانا بعض المرضى نوضح عليهم المرض بدأ إزاي وتشخص إزاي وأخذ علاج إيه ثم لو أجرى ليه جراحة أو لم يجرى ليه جراحة دايما في التشخيص هو أهم خطوة من خطوات العلاج آه لو عندنا كذا مشكلة مع بعض بنبدأ بيها الأهم فالمهم يعني لو عندي حاجة في المخ وحاجة في الرقبة وحاجة في الظهر هبدأ الأول بالمخ ثم الرقبة ثم الظهر على عكس الناس ما هو متخيلة يقول لك أكثر إلاما هو أكثر حاجة هتدخلها الأول لا مش دايما أحيانا يبقى عندي ألم في الرقبة وفي الظهر والاثنين عاملين ضغط على الأعصاب لكن الألم في الرقبة أقل لكن الحجم بتاعه أخطر بينما الضغط مثلا على العصب في الرجل عامل لي ألم زيادة قوي والألم بتاعه دايما بقى في رجل واحدة أو في رجلين حتى لكن الضغط مش كويس فالضغط عليه مش كتير قوي فعشان كده لازم هتدخل الأول في الرقبة أتمنى لكم دايما الصحة والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أرض